بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله بعد مرور خمس عشرة حلقة من حلقات الاستعداد لرمضان وهذه هي السادسة عشرة كيف حال قلبك مع الله ماذا صنعنا إننا ما زلنا في مرحلة الإعداد أنا كل ده بجهزك عشان تقوم لسه ما اتكلمناش في الشغل كل دي إعدادات كلها وتجهيزات منها النظام والترتيب عنوان الحلقة دي النظام والترتيب إننا نعيش حقيقة في زمن يع- يجنح فيه كثير من الشباب إلى الهمجية والفوضوية فوضى رأوها بأعينهم في الغرب وما نقل إلينا من خلال ال- الإعلام ومن خلال النت والشبكات ان يشوف ال ال ال ال ال الواحد من الغربيين هؤلاء بيغني ويروح قالع البرنيطه ورميها كده ويقلع القميص ويرميه كده ويقلع الجزم ويروح حادفها كده فهو يدخل الاوضه بتاعته ويروح عامل كده برضه ويفكر ان هي دي السعاده ان هي دي ال هو ده اللي انا بقول ان احنا محتاجين احنا كمسلمين ان احنا نقاطع الفكر الغربي لينا حياتنا ولينا نظامنا قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا ايحسب الانسان ان يترك سدى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين قضية إذن ما هيش بالفوضوية والعبثية وأي كلام وخلاص لا ده القضية فيها نظام وترتيب وتحمل مسؤولية تحمل مسؤولية مسؤولية حقيقية تتحملها على عاتقك لذلك كتير من الشباب اللي بيقول لي انه عايز يتزوج زوجة تانية وغالبا بقول له لا ما ينفعش لان زوجتك اللي معاك دلوقتي دي مش هتلاقي زيها تاني مهما كانت لان الجيل الجديد تشوه فكره في قضية الزواج قضية الزواج النهاردة بقت في دماغ كثير من الشباب انه حب وغرام ورسائل و... و... و... و... وهدايا وفسح وتنطيط و... و... مفيش ما ترباش فيهم تحمل المسؤولية سواء البنات او الشباب برضو عشان ما نتكلمش عن البنات بس لا والشباب نفس الشيء الشباب النهارده في مشكله كبيره جدا في قضيه العبثيه والفوضويه دي انه عايز يبقى غني بسرعه ويبقى عنده عربيه بسرعه ويبقى عنده كذا بسرعه مش عايز يشتغل عامل ولا موظف عايز يشتغل يبقى مدير وصاحب شركه ابتداء في التعامل مع ربنا الامر يحتاج الى نظام وترتيب قال الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هو ده الترتيب ثم تفيد الترتيب مع التراخي يبقى قالوا ربنا الله لما تشبعت قلوبهم بهذا انتقلوا الى الاستقامه الدين بدا كده ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بدا بلا اله الا الله فلما استوعبوها وقاموا بها فرضت الصلاه فلما فرضت الصلاه بعد كده فرضت احكام الدين حكم بعد حكم ترتيب هي حياتك الايمانيه محتاجه كده ان تبقى الدنيا مترتبه في ذهنك قبل ما تكون مترتبه على ظهر الارض لازم تبقى منظم حياتك في نظام ان انا اصحى من النوم الساعه كذا اعمل كذا وكذا وكذا زي ما قلت لك الورقه ال 48 مربع كل مربع نصف ساعه في ال 24 ساعه اكتب في المربع ده انا هعمل ايه في النصف ساعه ده من أربعة ونص لخمسة صلاة الصبح من خمسة لخمسة ونص أذكار وقراءة جزء قرآن من خمسة ونص لستة إفطار من ستة لتمانية نوم من تمانية ل- لأربعة في الشغل في خلالها ربع ساعة ذكر كل ساعة خمس دقايق ذكر كل ساعة يبقى حياتك منظمة وممنهجة ومرتبة اللي سايب حياته بظروفها تارك نفسه رد فعل للظروف وللأقدار بيضيع نفسه تعالوا والقصة دي عجباني وبحبها قصة سيدنا موسى مع قومه والقصة دي عايزين نتخذها نموذج لتربية أنفسنا وتربية أولادنا منهج للبيت ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة بقول لك ان الترتيب والتنظيم ان حياتك تبقى منظمه ومرتبه حياتك الايمانيه دي سنه كونيه ربانيه وقلت لكم في كتاب مدرسه السيره ان قبل التحولات الكبرى في الدين تقع الامتحانات الكبرى فلما ربنا جل جلاله أراد أن يؤمر الصحابة بالهجرة من مكة للمدينة أمر كان فرض أن الصحابة يهاجروا مش اللي عايز يهاجر يهاجر لا لا واجب أنهم يهاجروا صعب جدا على المكاوي أنه يخرج من مكة العربي أنه يسيب أرضه وإبله وخيمته وبيته وقبيلته ويروح لمكان ما يعرفوش بيحط نفسه في مستقبل مجهول فربنا عمل امتحان الإسراء والمعراج لذلك بعض المسلمين ارتد ان النبي يروح الشام ويرجع في نفس الليلة لا ويصعد به إلى السماء فكان الامتحان ده ل- هي دي الترتيب بقى لتهيئة النفوس للهجرة قبل الأمر بالجهاد جاء امتحان تحويل القبلة المسلمين كانوا في مكة بيتجهوا إلى إلى الكعبة لما راحوا المدينة أمروا أن يتحولوا إلى بيت المقدس بعد 18 شهر أمروا أن يعودوا للكعبة مرة تانية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليه الامتحان ده كان قبل الأمر بالجهاد يبقى قبل التحولات الكبرى في الإسلام لازم من الابتلاءات العظيمة نفس الشيء هنا سيدنا موسى قبل ما يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة قال لهم ايه آه فكرهم بالنعم بنقول كده ببيتك وفي التعامل مع زوجتك وولادك أعطي لفترات التحول وقتا كافيا واحد متجوز جديد لسه زوجتك دي جايه من بيئه غير بيئتك لهم عادات وتقاليد غير عاداتك اصبر عليها شويه لما تفهمك وانت تفهمها وتتفقوا ازاي تعيشوا صح الشاهد هنا ايه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم دايما قبل ما تنصح قبل ما تأمر ادي حتة تفتح النفس واضح؟ هو ده الترتيب يعني أنا عايز أنصح واحد إن هو يقصر جلابيته مثلا من الناس الكبار اللي في السن اللي معانا في المسجد قبل ما أقول له أص... أقول له الله جزاك الله خيرا أنا بحبك في الله عشان أنت بتيجي تصلي الفجر ما بيفوتكش بحبك في الله عشان أنت بتيجي دايما المسجد بدري مع الأذان ما بيفوتكش ركعة أنا بحبك في الله عشان دايما أنت حاطط ريحة وريحتك حلوة أنا بحبك في الله عشان أنت حريص شفتك يعني دي فعلا الواحد اتعلمها زمان من الناس انه كان كل ما يجي المسجد يحط حاجه في صندوق المسجد لو ان العدا- الحاجات دي ما عادتش موجوده دلوقتي الشاهد ايه ان حته مدح قبل ما اقول ايه بس يا ريت تاثر جلبيتك هي دي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين الأول التشجيع يبقى هو ده بقى الترتيب انا بقول لك الترتيب في حياتك الايمانيه ان الاول شجع نفسك قول الحمد لله ربنا اداني صحه وربنا اداني عقل بفهم وربنا اكرمني ان انا اقدر اقوم وربنا يسر لي ان سمعني الكلام ده عشان اقوم وبعدين ادخلوا الارض المقدسه قوم بقى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه ثم التبشير وعدم التنفير ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم بيبشرهم ادخلوا الارض اللي ايه بتاعتكم يعني ما تخافوش ادخل هي بتاعتك ربنا كاتبها لك اصلا التبشير ثم التهديد ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين القصة دي في مهمة في التعامل مع نفسك والتعامل مع أولادك إزاي أبدأ بالتذكير بالنعم والفضل وبعدين الأمر وبعدين التبشير وبعدين التهديد والتحذير قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون خلي بالك الصفات بقى قال رجلان من الذين يخافون بيخافوا من ربنا نرجع تاني لقضية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون آه دول بيخافوا من ربنا ما بيخافوش غير من ربنا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يبقى دول رجلان بيخافوا من ربنا من الصالحين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب امتلك زمام المبادرة زمام المبادئة تخلص من حالة ردود الأفعال يا إخوة بعض الناس ما بيتوبش غير أما يجيله سرطان يتوب ويبدأ يدعي ويبدأ يخاف بعض الناس ما بيتوبش غير اما يجيله شلل بعض الناس ما بيتوبش غير اما يتسجن بعض الناس ما بيتوبش غير اما يحذر الفضيحة دي حالة انه رد فعل ولا يستويان من اتى الله راغبا راهبا راضيا محبا ومن اتى الله رغم انفه من اتى الله به رغم انفه قلت لكم قبل كده قصه الواد ها كان ولد طيب ومؤدب ومحترم ودين ونشيط جدا في الدعوه في كليه التجاره وبعدين لما خلص الكليه يدور على شغل ما- مش لاقي شغل مش عارف ايه ما فيش شغل سنه واتنين والاخر حد قال له من قرايبه تعال اشتغل معانا في معرض سيارات وقف في معرض سيارات شويه لقيته بدا يخف من لحيته قلع القميص وبدا يلبس بدله وجرافته حمراء وبدا يحلق كابوريا بدا حلق لحيته ايه يا ابني في ايه يقول لي معلش يعني اعتبرني مسافر سنتين انا عارف ان انا غلط وانا عارف ان انا بغلط بس انا راجع انا هرجع لربنا انا متاكد بس ايه مرحله اعمل قرشين اقف على رجليا اظبط نفسي وارجع واتوب لربنا وكل ما اشوفه له انا مش هقبلك كده امشي ابعد عني ما اقدرش ابعد عنك انا ما اقدرش اسيبك انا ملتزم اللحيه دي من جوايا مش بره ما, ما تخافش انا هرجع لربنا شويه بدا يدخن سجاير شويه بدا يمشي مع بنات شويه فوجئت امه بتستغيث الحقنا الواد في حميات العباسيه خير جاله ايدز ورحت ازوره وهو سخن مولع قال لي كان نفسي اجيله على رجليا كان نفسي اجيله على رجليا جابني على وشي هي دي مات الله يرحمه مات ومات على ايه الله اعلم انا لما بساله راضي ما ردش عليه لذلك نقطة المسارعة اللي قلت لك عليها خلي بالك منها قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ما هو النبي وعدكم قال لكم ايه ادخلوا الارض المقدسه التي ايه يبقى لازم تصدق ربنا تصدق وعود ربنا تصدق وعود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سيمكن لهذا الدين ده يبقى عندك يقين وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين اتنين التوكل الاخذ بزمام البدره والتوكل على الله مع الايمان ياتي ياتي الله عز وجل به النصر يؤتي الله عز وجل به النصر لازم يبقى عندك نمره واحد العلاج بقى امتلك زمام المبادره والمبادئه الانسياب الموزون وليد المركز الثابت ان الذين قالوا ربنا الله ها ثم استقاموا الانسياب الموزون وليد المركز الثابت لازم تبقى اصلا ثبات ويقين تنطلق معاه في خط مستقيم لكن لو مفيش اصل ارتكاز متين يبقى الانس يبقى ال- التخبط والاعوجاج اتنين ترتيب الاولويات الاهم قبل المهم في حاجات في حياتك اولويات مهمه المه... المهمة دي في حاجة أهم منها في مهم وفي وفي أهم لازم أقول يبقى عندك مجموعة من الأصول والثوابت لا تقبل المناقشة ليست مطروحة للنقاش ثوابت لحيتي لا تمس صلاتي لا أتأخر عنها آه، زوجتي الحجاب والقرار في البيت ال- مجموعة من القضايا ثوابت لا تقبل مناقشة ليست موضوع نقاش دي أبدا هي دي القومة الجادة لله ترتيب أولوياتك ثم خريطة الإسلام خريطة الاهتمامات قلت كتير قبل كده لازم كل واحد مننا يبقى عنده خريطة في ذهنه أو على الورق متعلقة خريطة الإسلام يعني ايه خريطة الاسلام عارفين خريطة مصر ان فوق كده البحر المتوسط وبعدين نازل الفرعين بتوع النيل ونازل هنا في التلاقي فرعين النيل القاهرة وفوق هناك هنا اسكندرية هنا بورسعيد كل بلد وهنا أسوان وهنا كذا وكذا كل بلد في مكانها بحجمها فاهم نفس الشيء عايزك ترسم خريطة الإسلام كده إن كل شعيرة من شعائر الإسلام لها مكان ولها حجم التوحيد فين وقد إيه والصلاة فين وقد إيه وبر الوالدين فين وقد إيه وإكرام الزوجة والأولاد وحبهم فين وقد إيه وإماطة الأذى من الطريق فين وقد ايه خريطة الإسلام دي لازم عشان تفهم الدين تبقى عندك الخريطة دي موجودة شوف لما ربنا جل جلاله يقول سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لما ربنا يقول أن اشكر لي ولوالديك يبقى بر الوالدين فين بعد التوحيد على طول بعد التوحيد مباشرة بر الوالدين ده مش انا اللي بقول بقى الشرع اللي بيقول كده فعشان كده في الشريعة لازم تعرف كل حاجة صغيرة او كبيرة الصلاة فين وقد ايه والزكاة فين وقد ايه الصدقة فين وقد ايه دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة ان حقوق الجار فين وحقوق ال- اولي القربى الارحام فين دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة اللي مش متصور خريطة الإسلام دي وشعائر الدين دي بحجمها ومكانها بيلخبط هو ده بقى النظام والترتيب اللي بقولك عليه انك انت يبقى دينك مترتب ان انا فين حق امي وفين حق مراتي ده قد ايه وده قد ايه وده فين وده فين اللي يقول يمي امي ولا مراتي نقول له امك هي دي محتاجه سؤال امك وهكذا يبقى انت القضيه لما تبقى عندك قضايا محسومه بفهم الدين مش فكري انا مش مش دماغي انا مش عشان الشيخ فلان بيقول لا لا لا لا ده انا بقول لك ربنا قال يبقى تضع دي في مكانها ودي في مكانها وما ضيعش حقوق الناس انا مش معنى ان أنا بقول لك ان امك امك امك ابوك انك تضيع مراتك لا مراتك لها حق وحق كبير كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول لكن ما فيش حاجه اسمها عشان ادي مراتي اضيع ابويا وامي او اغضب ابويا وامي او اهين ابويا وامي او أ- أ- اقلل من حجم ابويا وامي او ارضي مراتي على حساب ابويا وامي ده احنا بندي بس ايه مثال فالشاهد ان آه، النظام والترتيب في حياتك الايمانيه يريحك ويوصلك عشان ما ابنيش قصر واهدم مصر مش مصر بتاعتنا لا مصر البلد يعني ما ابنيش بيت واهد بلد لا ده انا عايز لما ابني بيت يكمل البلد احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم